بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للإنابة موقع الربانية ليت أني ليت أني وجاء بقلب منيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله مع مع حلقات ليت اني دي دائما اقول ليت اني ذكرتكم بهذه الامور منذ فتره ليت اننا استدركنا هذه الجمل قبل ان تدخل مواسم الخير فنكون ما زلنا نبتدئ وثمه فرق بين المبتدئ الذي ما زال يحبو الى الله وبين الذي قام على قدميه وسلك الطريق قال الله جل جلاله في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك لعلنا فهمنا الان من قوله تعالى في الحديث القدسي عبدي قم الي فهمنا معنى قول الله في الايه التي معنا فاقم وجهك للدين اقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه أقم وجهك للدين وأنت منيب زي ما قلنا الآية بتاع الجنة يا سلام آية الجنة ودي برضو من الآيات اللي بتشرح الصدر وتفرح القلب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أنا دايما لما أقف مع الآية دي ومع قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا ريت برضو هنسمع آيات سيدنا إبراهيم من أول رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين لحد ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الشاهد بس دلوقتي بقول إيه إن لما بقرأ قول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى وجاء بقلب منيب واسمع جنبيها قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم جاء بقلب أتى بقلب كأن الأمر أمر ليك ما تنساش دايما كلمتي أن السيد يأمر العبد الله يأمر العبد أنت عبد مأمور واجب عليك أن تسمع وتطيع وتلبي لبيك يا رب أمرك يا رب عبدك يا رب بين يديك يا رب ربنا بيقول لك هات لي قلب منيب هات لي قلب سليم هات لي قلب ربنا بيقول كده يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب يبقى لازم تجيله بقلب هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب جاء بقلب منيب يبقى انت لازم تصنع لنفسك تصنع عندك منيب تصنع قلب منيب ويا ما قلنا لو أن قلبي في يدي هذه والخير في يدي تلك ما استطعت أن أضع شيئا من الخير بيدي في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه طب اجيب قلب منيب ازاي قلب سليم ازاي منين هو وحده القادر فلذلك علاجها منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين لكي يضع ربنا في قلبك إنابة لكي يضع ربنا في قلبك سلامة لكي يكون لك قلب سليم لك قلب منيب لازم دول تنيب إليه ترجع وتتوب وقلنا بقى إن شرط الرجوع كلمة منيب وأنيبه الإسراع السرعة اتنين علو الهمة والقدم في العبادة اللي هي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يبقى لازم السرعة وال والعلو وعلو الكعب والقدم في الطاعة لازم الاتنين دول يبقوا مع بعض الاتنين راجع سريع وراجع عالي الفولت في السماء اعلى درجة عمل واتقوه اللهم ارزقنا التقوى واتقوه واقيموا الصلاة الصلاة بقالنا دلوقتي 30 سنة بنقول صلي صلي وربنا سبحانه وتعالى في كل آيات الأمر بالصلاة لم يقل صلوا ولا أدوا الصلاة وإنما قال أقيموا الصلاة إقامة أن تقيمها إقامة القدح إقامة الصلاة سبحان الله العظيم لما الرسول لما خالد بن الوليد قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعني اقتل هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم لعله ان يكون يصلي فقال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان اشق صدور الناس ولا ان انقب عن قلوبهم الشاهد بس من كلام خالد يعني ما يا, يا ما ناس بيصلي وما بيصليش احسن من الكلام ده كله كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما شاف راجل بينكر الصلاه قال ايه ارجع فصلي ها فانك لم تصلي الراجل وقف وكبر واتجه للقبلة وركع وسجد وقرا الفاتحة وقرا التشهد وسلم والرسول قال له لم تصلي الراجل شكليا صلى ولا ما صلاش شكليا عمل صلاة صوريا صورة صلاة لكن النبي حكم عليها ان دي مش صلاة مش ان دي مش صلاة قال له انت ما صليتش مش قال له كده الحديث المتفق عليه ارجع فصلي فانك لم تصلي شت، عدم دي اللي بيقولوا عليها المعدوم شرعا كالمعدوم حسا يبقى ادام الصلاه دي شرعا مش صحيحه يبقى ما فيش صلاه كم من مصل النهارده لا يصلي والله انا شفت شفت بعيني واحد آه، بيعمل كده يا عم مسكته يا عم دي مش صلاه ميل شويه في الركوع ميل شويه زياده لما ترفع من الركوع اقف بس اقف لحظه يبقى فيها وقوف لكن ده كده كده كده مش صلاه اوعى تفكر ان الصلاه دي اجرها ناقص ان الصلاه دي آه، احسن من اللي ما بيصليش لا هو زيه زي اللي ما بيصليش يعني بطل احسن لا ما تبطلش صلح صلاتك احسن هو يا تصلي وحش يا ما تصليش ما تصلي كويس صلي زي ما ربنا امر صلي زي سيدنا النبي قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي عشان كده قلنا في الطريق الى الله ان الانسان يبقى ماشي لربنا ان يهتدي اليه طريقا فاذا تمكن فتح له في حب النبي اذا تمكن في السير في الطريق الى الله يفتح عليه بحب النبي حب النبي ده رزق والناس اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبين حب العاطفة وحب الاتباع في ناس بتحب النبي حب عاطفة بس من غير اتباع بيحب النبي بيحب النبي والنبي شخصية تتحب احنا بنكتب دلوقتي في رسالة كده في عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ينبغي ان ما يغرناش كلام الكفار اللي بيتكلموا عن النبي لانهم بيتكلموا عن شخصية النبي مجردا من الرسالة اما نحن فاحنا بنقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لانه كان بيوحى اليه مش دماغه يعني لا لا لا ده احنا كمان بنقول ايه ان دماغه كانت عظيمة لان ربنا خلقه رسول رسول قال ايه صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وادم مجندل في طينته من يوم ما ربنا امر القلم ان يكتب فكتب ان سيدنا النبي ان سيدنا محمد كتب ان محمد بن عبد الله نبي فلما ربنا خلق نبي صلى الله عليه وسلم ربنا رباه ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى ربنا رباه ليكون نبيا الله أعلم حيث يجعل رسالته يبقى احنا ما نتغرش بكلام اللي بيقولوا العظماء مئة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم الكلام ده جميل بس هم بيجردوه من النبوة من الرسالة بيتكلموا على انه شخص عادي لما يقيسوه بفلان ولا علان احنا ما بنعملش كده احنا بنقول محمد رسول الله فعظمته نابعة من رسالته لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنفس ولكن شخصيته نفسها محبوبة يعني مع ذلك فاحنا بنقول بقى ايه في حاجتين حب العاطفة وحب الاتباع حب العاطفة لأنه شخصية تتحب صلي عليه صلى الله عليه وسلم دايما يقولوا من مميزاته أن من رآه بديهة أحبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه قربا أحبه أي حد يختلط بسيدنا النبي تلاقيه يحبه سهل يتحب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحب سيدنا النبي ده يب- ممكن يبقى عاطفة أنا بحبه بحبه الحب ده حب العاطفة والأهم من حب العاطفة حب الاتباع إن أنا أتبعه فلما ترزق حب النبي قلت إيه فتجعله أمامك إمامك أو إمامك أمامك اللي هي صلوا كما رأيتموني أصلي لما أجي أصلي أنا حاسس إن سيدنا النبي واقف قدامي بيصلي هو واقف يصلي وأنا بصلي وراه فواقف زي ما هو واقف كان بيقف إزاي وإيده فين وعينه فين ولسانه بيقول إيه وصدره ك- ازاي اما بركع بيركع ازاي برفع بيرفع ازاي بسجد بيسجد ازاي الاحساس ده نفسه هو لذة الصلاة هو طعم الصلاة هو حلاوة الصلاة وأقيموا الصلاة شوف أقيموا الإقامة عارف لما تستشعر ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت عارف وانت واقف تصلي كده وحاسس ان الله ينصب وجهه لوجهه في صلاتك ايه رأيك في الاحساس ده ان الله ينصب وجهه لوجهك تبقى عامل ازاي عشان كده يجينا الاخبار بقى عن كثير من السلف انه كان اذا اراد ان يصلي اصفر وشه يصفر ويعرق مالك يقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقف أنتوا عارفين أنا أقف قدام مين مش بتلاقي السكرتير قبل ما يفتح الباب على المدير يقعد يعمل كده طب انت لما تيجي تدخل على ربنا بتعمل ايه الله يريد منك قلبك حضرت قلبك عشان كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار قال ابن حجر من فوائد هذا الحديث أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة السكينة والوقار لازم قبل الصلاة يبقى في سكينة ووقار قبل الصلاة قبل ما تدخل الصلاة عشان لما تدخل الصلاة يبقى في سكينة ووقار في الصلاة لو ما قدرتش تعمل سكينة ووقار لن تستطيع أن تقيم الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين يا جماعة الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل بعض الناس لما نيجي نتكلم عن الشرك يقول لي شرك ايه يا عم الحاج الشرك ده كان على ايام ابو لهب وابو جهل ما عادش النهارده في شرك ما حدش بيشرك يبقى مش فاهم مش فاهم يعني ايه شرك ولا فاهم خطورة الشرك النفاق سبحان الله العظيم برضو برضو هتلاقي نفس الجملة لما نقول المنافقين النهارده كتير يقول فين المنافقين دول؟ المنافقين دول على ايام عبد الله بن ابي بن سلول، النهارده الناس هتنافق ليه؟ مش فاهم نفاق. الامام احمد بن حنبل يقول والحسن البصري نفس الجمل هي هي لو اعلم اني بريء من النفاق لكان خيرا عندي من الدنيا وما فيها. قيل له اتخاف النفاق؟ قال وما لي لا اخافه وقد خافه عمر قالوا له آه، أتخشى النفاق قال ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن النفاق النهاردة كتير والشرك كتير والناس مش واخدة بالها ولا دريانة من المو... في الموضوع ولا دريانين ولا عارفين ايه اللي بيحصل مشكلة كبيرة جدا الشرك أخفى من دبيب النمل عارف النملة وهي ماشية على الحجر صوتها ايه؟ بتدب كده على الحجر ما بتدبش بس مسموعه ما حدش يحس بيه النمله وهي ماشيه على دراعك على ايدك ما تحسش بيها او الشرك كده ممكن يبقى قلبك مليان نمل يدب بشركه وانت مش دريان ولا عارف ولا فاهم مشكلة كبيرة في الشرك الشرك مش بس عبادة الأصنام من الواحد يحط صنم ويعبده من دون الله الشرك مش بس عبادة القبور ان الناس اللي هو يقول يا سيد يا بدوي ويا يا ابو العباس يا مرسي مش بس ده الشرك الشرك مش بس شرك الحاكميه أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله الشرك مش بس عبادة الذات وعبادة الهوى الشرك أنواع كثيرة جدا ودقيقة جدا وخطيرة جدا إنسان إذا انتبه ليها يتخلص منها نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا الصبح وليل نقول كل يوم ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات بالليل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم لان ربنا قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اكثرهم ما بيامنش الا هو مشرك خلطوا ايمانهم بشرك يبقى مؤمن ومشرك في نفس الوقت ده- ده القصه قصه آه، حسين بن عبيد حسين بن عبيد لما اسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الها لك قال سته خمسه في الارض وواحد في السماء تعبد كم واحد قال له سته قال إذا ضلت راحلتك من الذي تدعوه قال ذاك الذي في السماء إذا مرض ولدك من الذي تدعوه قال ذاك الذي في السماء إذا أقحطت الأرض واحتجت إلى الماء من الذي تدعوه قال ذاك الذي في السماء قال فما بال هؤلاء الذين في الأرض مال المقاطيع اللي في الأرض اللي أنت بتعبدهم دول بتوع إيه قال له ليوصلوني إلى ذاك الذي في السماء انت بتتعجب وبتضحك يقعد ستة خمسة في الأرض انت ممكن تكون كده عندك آلهة كتير اللهم تب علينا من الشرك ارفع ايديك بقى وقول تبت إلى الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله دعوة للإنابة ليت أني